مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب كثير من الدعاء انشغل عن العمل الميداني بالعمل السياسي والبعض الآخر من دعاتنا الأفاضل ومشايخنا الأجلاء انعزل بين طلاب العلم إما في مساجدهم أو في دروسهم الخاصة بين طلاب العلم على وجه التحديد وتناسى كثير من دعاتنا الأفاضل أن هناك كثير من الشباب غير الملتزم لا سيما الشباب الجامعي فيهم الخير لكن يودون من يمد لهم يدهم حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور لذلك حلقتنا النهاردة بنتكلم حول موضوع مهم جدا وسمينا الحلقة بهذا الموضوع بين الناس بين الناس موضوع حلقتنا النهاردة وبنعرض لكم في أول الحلقة وفقرة شباب تيوب رحلة عمرة إيمانية مع مجموعة كبيرة من الشباب بصحبة الدكتور حازم شومان نشوف هذه الرحلة ثم نعود إليكم مع ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان وموضوع الحلقة بين الناس
ما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلمه دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد لله ليه التربية من خلال عمرة العمرة دي مليانة معاني لو قلب حسها هتغير حياته تماما طواف ده مليان معاني السعي ده مليان معاني تراهم على الرمضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رابة ولم تثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله يسلمون والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الروس تواضعا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويا مكة الغراء يا بهجة الدنا
ده عمرة بداية من جديد فرصة لان احنا نبدأ علاقة مع الله من جديد بإذن الله سبحانه وإن وتعالى.
الرجاء في الله أسنى ذخائري
احنا مش في عقد عمل 10 ايام آه، في الخليج ب 10 مليون جنيه احنا في عقد عمل 10 ايام مع الله والثواب اللي هتاخده اضعاف اي اجر ممكن تاخده في الدنيا تخيلته او لا او لا تتخيلوا ايام دول في واحد هيرجع من اهل الفردوس الاعلى في واحد هيرجع ربنا نور له طريقه الى ان يلقى الله في واحد هيرجع وشحت وجهي للذي فطر سباق وفي واحد هيرجع زي في ناس فعلا بتعبد ربنا في العمره دي بفضل ومنه الله في ناس فعلا جايه عارفه هدفها وعارفه رسالتها ومحدده لنفسها هدف ودونه شق الانفس أو جبل الرمال الجبل الصغير اللي هناك دوت اللي الناس واقفة عليه وجبل احد الجبل الكبير الضخم جدا اللي قصاده من الناحيه الثانيه وما بين الاثنين المكان بتاع المعركه ويعني يعني قتل الصحابه حصل في المكان اللي دفنوا فيه بالظبط هننزل بقى ونشوف الكلام ده طبيعي على مقابر احد فيها 70 واحد اتقتلوا في سبيل الاسلام قبور بتبث الايمان في القلوب ينفع قطر يمشي على شريط واحد احنا ماشيين على شريط واحد القطر اللي هو الشغل والانطلاق الى الله لازم يمشي على شريطين شريط الصله بالله العباده والاتصال بالقران اللي احنا بنحاول نعمله وشريط الصله ببعض اللي هي الاخوه والحب في الله من غير الشريطين دول اي قطر مش هيسير النبي عليه الصلاه والسلام بيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان ايه يشد بعضه بعضا يعني ايه يشد بعضه بعضا اقع شفت بقى ايه اللي حصل بقى ما هي دي يشد بعضه بعض ان ما يقعش واخوه جنبه يجي يقع وهم شده على طول عايزين نحب بعض يا جماعه عايزين لما كل واحد مننا يشوف التاني كده مشغول ما هوش مركز في الدرس اصلا ليه من حبه لاخوانه قاعد يبص لوجوهه يا جماعه دول دول احسن ناس هتقابلهم على وجه الارض دول الملمح الوحيد من الجنه اللي موجود في الدنيا الناس اللي حواليك دول باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله ربنا جايبهم لك لحد عندك اهو كل واحد من اللي حواليك دول وكل واحده من اللي حواليك فرصه للوقوف في ظل عرش الله يوم لا ظل الا لما الشمس على بعد بين الرؤوس والعرب بيلجم الناس الجمل والناس بتستغيث ان يعجل لها بالحساب ولو الى النار دول رايحين يقفوا في ظل عرش الله لا بقى مكان فيه تكييفات ولا مكان فيه ده ظل عرش الملك اللي تحته حوض النبي عليه الصلاه والسلام اخوك فرصة انك تقف ضد عرش الله يا جماعة لازم نخاف على بعض ونفكر في بعض مش انا عايز اعمل حاجة هعملها ده انسان ده ما ينفعش في عمل جماعي واللي ما ينفعش في عمل جماعي ما ينفعش في نصرة الاسلام نصرة الاسلام لا تقوم الا على روح الفريق لا تقوم الا على روح المجموعة يا واهب الفضل جازلا لضائعين ولعاصي يا أخي ذا
خوف ولو ولو ولو ولو Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
رحيما بعباده
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بهذا النشاط وذلك الحماس المتميز الذي تعودنا عليه دائما من الدكتور حازم شومان هذا النشاط الذي يخرجنا من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة والعبادة وهذه الروحانيات الرائعة التي يحدثنا عنها إن شاء الله دكتور حازم أهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا أستاذ عمر، الله وربنا يحفظك.
يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال الله يكرمك ويكرم جمهور قناه الرحمه كله يا رب ربنا يبارك وحشونا فيك.
والله الله يبارك فيك.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب آه، دكتور حازم بداية هذه الروحانيات الرائعة وتلك المشاعر المميزة يمكن شفت حضرتك حتى عينك دمعت وانت تشاهد هذه اللقاءات وذكرتنا بالعمرة لو عرفنا بس المشاهدين فكرة هذه العمرة الأول
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد آه، يعني هي فكرة العمرة إيه أو يعني فكرة هذه المشاريع الشبابية والتربوية والإيمانية عموما آه، النبي عليه الصلاة والسلام ما حولش الدين لدرس يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيدي درس ويروح بعد كده ما حدش من الصحابة يلاقيه النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الناس فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش وسط الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجود مكاننا دلوقتي لو كان موجود هذه الأيام كان نزل النوادي للشباب كان نزل الجامعات للطلبة كان نزل المحاكم للمحامين كان نزل المستشفيات للأطباء وللمرضى كان نزل الشوارع كان نزل الأسواق لرجال الأعمال وللتجار النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مجالنا كان اتحرك بالدين ووصل بين الناس فما ينفعش ان احنا نختزل الدين في درس اختزلنا كل صغور الدين في الدرس القوي اللي يؤثر في الناس ماشي الدرس مهم وكل حاجه ولس- ولكن لازم ننزل للناس وننزل للاخوه ونتحرك احنا دلوقتي يا استاذ عمر في وضع خطير جدا يعني يعني معلش ال- لما فرعون جاب سبعين ألف ساحر لموسى سحروا أعين الناس واسترهبوهم الناس دخلت في الدين وآمن بموسى 600 ألف إنسان على أثر ابن عباس في زاد المسير لما فرعون علق السحرة مقتولين وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الناس دخلت في الدين لما فرعون قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه الناس دخلت في الدين ولكن لما قارون خرج على قومه في زينته الناس خرجت من الدين الناس خرجت الشباب بعد عن الدين الناس كانت تفتن عن دين ربنا ليه اول ما شافت زينه الدنيا واهل الباطل عارفين كده عشان كده اهل الباطل من خلال الفيسبوك ومن خلال اليوتيوب ومن خلال القنوات ومن خلال بهرجه الدنيا سحروا اعين الشباب واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الشاب الوقت بيقابلك وانت جاي تكلمه عن ربنا حاسس انك جاي تخنقه حاسس انك انت جاي تشيله من السعاده اللي هو فيها حاسس انك انت جاي توقف له حياته الشاب الوقت بيقول لك انت عايز نسيب ايه هي عادت موسيقى ده عادت دلوقتي هيب هوب ولا soft music ولا اوكا اورتيجا ولا كليبات ولا ولا ولا راب ولا جاز ولا ولا metal ولا روك ولا الموضوع ما عادش كده هو الوقت الموضوع عاد ان شاب بينظر لبنت البنات انت قصدك ملايين البنات اللي على الفيسبوك صورهم ولا قصدك الصور بتاعت نجمات هوليوود ولا قصدك الصور بتاعت الكليبات ولا قصدك بتاعت اللي ماشيين في النوادي والشوارع والجامعات انت قصدك ايه اسيب اوعى تقول لي سيب اوعى تقول لي اسيب اللي انا فيه ده فانت دلوقتي بتتعامل مع يا ليت لنا مثل ما اوتي دودي لما مشي مع ديانه يا ليت لنا مثل العدسات الملونه بتاعت البنت ده اهي اللي فتنت بيها الشباب وكله بيبص عليها يا ليت لي مثل العربيه ال four by four اللي الشاب ماشي بيلف بيها وعيون الناس كلها قاعده تبص له وهو فيها يا ليت لي مثل البنت دهيت في الطقم اللي هي لابساه والهدوم الضيقه اللي هي لابساها والكل بيبص عليها احنا عايزين يا جماعه نقلب تصور الشباب احنا عايزين ندخل في ال hardware بتاع الشباب ونغير فيه من جوه احنا عايزين نفهمهم ان الدنيا مش كده ومش هتمشي كده وعمرها ما هتمشي كده ولا في سعاده بتيجي بالمنظر ده يا ليت لنا مثل دي عايزه تتغير الشاب يبص بدل ما يقول الشاب ده جامد طحن اخر حاجه البنت اللي لابسه style ديت جامده طحن اخر حاجه احنا عايزين يبصوا للمنتقبه اللي لابسه الملحفه اللي لابسه الانداء والابناء والبنات يبصوا لها هي دي فعلا اللي جامده طحن اخر حاجه هي ديت اللي تستاهل ان الدنيا كلها تبص لها وتقول لها يا ليت لنا مثلك يا ليت لنا ان احنا نبقى مكانك احنا عايزين نغير تصور مجتمع فمش هينفع نغير تصور المجتمع من ورا شاشه مش هينفع نغير شوف اهل الباطل بيعملوا ايه كام مسابقه اكتشاف مواهب اغاني وسط الشباب في الايام اللي فاتت دي طلعت ال X Factor وال Arab Idol وصوت الحياه كام ده, ده ده ثوره ليه هم عارفين ان الاغاني لو انتشرت خلاص ده الاغاني دي راس حربه ابليس راس حربه ابليس الاغاني والمعازف والحفلات الغنائيه والمواقع الاباحيه فهم فاهمين هم بيحاربوا بأنهي سلاح ما ينفعش ان احنا نقف مكاننا ففكره العمره التربويه كانت النزول للشباب بقى النزول للاخوه والاخوات ان احنا ناخد الشباب ونطلع بيهم في مكه والمدينه الوقت اللي الشاب طالع بيه في راس البر ومارينا احنا هنطلع مكه والمدينه احنا هنطلع نعبد ربنا احنا هنطلع نطلع على غار حراء يوم غار حراء الشباب كان الشباب كان هيتجنن انا نفسي كنت هموت احنا قلنا نطلع غار حراء واحنا طالعين كده مش قادرين يعني طالعين غار حراء نصنا فطر يوميها كنا صايمين نصنا فطر يوميها بعد حوالي ساعتين طلوع انا وقفت في النص مش قادر من العناء والتعب من العناء احنا بصينا على المنظر من فوق ولقينا الجبال والدنيا كلها بقت عامله زي النمل تحت كده حبيبنا محمد عليه الصلاه صلى الله والسلام عليه وسلم.
كان بيطلع المكان ده صلى الله قبل عليه البعث وسلم.
عشان يتدبر صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيطلع الجهد الرهيب ده وكله ايه ده ده الدين ده فعلا قام على اكتاف جبال اتعلمنا هناك كتير جدا في مقابر البقاع 10000 صحابي مدفونين حوالينا غير الوف مؤلفه من الناس على مدى 1400 سنه من اهل المدينه ومن الحجاج اللي جم وماتوا في المدينه المنوره ايه ده ال- القبر ده انا جاهز ادخله النهارده القبر اللي حفره مترين وبعد كده حفره بالجنب ويقفلوا بالطوب على الحفره اللي بالجنب على الجسد وبعد كده يردموا تراب مترين انا جاهز ادخل الحفره دي النهارده يعني كل حاجه هناك انت رجليك ممكن تمشي على رجل ابو بكر وعمر هناك انت هناك عايش في جو انت انت الحرم ده المكان اللي ابن مسعود وهو بيجهر بسوره الرحمن ابو لهب لطمه لطمه طير له ودن من ودن ليه ده المكان اللي خباب جه وظهره مكوي بالنار وبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام الا تدعو لنا ده المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام عقبه بن ابي معيط خنقه بثوبه والنبي سقط مغشيا عليه عليه الصلاه والسلام ده المكان اللي ابو لهب رمى سنه الجزور ايه ده معاني وحياه احنا ناخد الاخوه وناخد الشباب ونروح في المكان ده نتربى من جديد بقى نتربى من جديد نتعلم من جديد فضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني لما يعني الاخوه والدعاه والشباب بيعيشوا مع بعض وبينصهروا مع بعض آه، الحياه بيبقى لها شكل تاني خالص روحانيه تانية خالص اه يعني اخ آه.
اتصل بيا ما جاش معانا العمره فلما شاف على الفيسبوك اتصل بيا قال لي انا لما شفت العمره انهارت من البكاء واتصلت بزوجتي زوجتي اخت فاضله بس هو يعني مشاعره بقى قلت لها حرام عليك انت ضيعتيني انت عطلتيني وسبحان الله العظيم يعني يعني مجرد ان الاخوه تبدا تحس ان احنا مع بعض وان احنا ايدنا في ايد بعض وان الدعاه مش عايشين في بيوت زجاجيه وان الدعاه مش من ورا شاشات وان الدعاه اقصى حاجه ممكن تشوفه في درس عام وبعد كده يدخل من الاوضه اللي هيخرج منها بره المسجد من بره بره عشان ما حدش يقدر يسلم عليه لا لا لا احنا نعيش وسط بعض ونحضن بعض ونوصل لربنا مع بعض يعني ال ال يعني للاسف الشديد احنا بعاد جدا في دعوتنا عن سنه النبي وكثير من الاخوه والاخوات بعاد جدا عن سنه النبي عليه الصلاه صلى الله عليه والسلام وسلم.
لما بيعزلوا نفسهم عن الناس صلى الله عليه وسلم آه، دكتور حازم يمكن كلنا بنتكلم بعد الثورة بعد ثورة 25 يناير هذه الثورة التي خرجتنا من الفساد ومن القمع اللي كان موجود لكن أخرجت أسوأ ما فينا من أخلاق زي ما بقول دايما الشيخ محمد حسان آه، دور الدعاء وزي ما بنتكلم دلوقتي وزي ما أنا قلت في البداية أن الدعاء انشغلوا بعضهم انشغل بالعمل السياسي انشغل بالكلام في السياسة والبعض الآخر انشغل بالانعزال بين طلاب العلم في الدروس المنهجية كيف نستطيع أن نخرج الدعاء أو ما هي النصيحة التي توجهها الشيخ حازم شومان للدعاء بعد هذه آه، التجربة الميدانية الفعلية هو سبحان الله العظيم يعني الواحد لما يعني ايه يعني اللهم لك الحمد الحياه وسط الناس جنه مم.
الناس جميله قوي الناس جميله الناس فيها خير جامد قوي ما تتخدعش بالقشره الصلبه اللي الظروف الاقتصاديه والمشاكل الاجتماعيه والهموم اللي في حياه الناس خلتها تكون من بره قشره صلبه ادخل على الشباب واحضنهم انا فاكر شاب من الشباب يعني سبحان الله العظيم يعني في المعسكر كده فجاي يكلمني فيعني اتضايقنا من بعض شويه وبعد كده بقول له تعالى ياض قال لي ايه قمت واخده في الحضن فبيقول له واحد بعدها بيقول له انا سمعت دروس كتير دينيه ولكن ما اتغيرتش انما لما خدنا بعض بالحضن كده سبحان الله العظيم كانت نقطه تغيير في حياته حسب مدى القرب بينه وبين الشيخ مدى القرب ومدى الحب احنا بنحب الناس فعلا احنا بنحب الناس بننزل للناس وننتشر وسطهم نزلنا في درس من الدروس في منطقه شعبيه فنزلنا وسط تجار المخدرات والشاب اللي بيبيع مخ- شباب اللي بيبيع مخدرات وشاب من اخ من اخواننا اتفتح مطوه في ظهره وهو بيتكلم وربنا نجاه انا قلت له سبحان الله انت لو كنت تستاهل الموتة دي كنت منتهى لو كنت تستاهل موتة مؤمن ال ياسين وهو بيتكلم عن ربنا ويتقتل كنت منتهى انما لا انت ولا احنا نستاهل ان واحد مننا يموت الموتة دي فخساره انك انت ما متهاش سبحان الله العظيم نزلنا يوميها الشاب لقيته ملي... ال- ال- المسجد لقيته مليان كميه شباب يعني ممكن كثير منهم اول مره في حياته يدخل مسجد الواحد حاسس ان ربنا من فوق سبع سماوات فرحان بينا الواحد حاسس فعلا واحنا نازلين للشباب في ساحات الجامعات وفي المعاهد وفي مدارس ثانوي وفي الشوارع وفي النوادي وفي كل حته واحنا نازلين نقول لهم احنا جايين هنا عشان بنحبكم هي دي الدعوه هي دي الدعوه ان احنا نتحرك بالدين للناس النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل الشاب في المسجد وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا كثير من مننا ممكن يقرا ال- النص ده ويستغرب يا جماعه ده نجاح مبهر ده نجاح مبهر ان النوعيه دي تدخل عندي ان النوعيه دي تجيلي ان اللي بيأذني ده يدخل المسجد وما يخافش مني انا كنت يعني بتكلم مع شاب مع فتاه في مكان كده يعني مكان مريب طبعا فبتكلم معاه فالواد طلع جريء الكلام ده كان من فتره والكلمه بتاعته هزتني قال لي انا عايز اسالك سؤال قلت له ايه قال لي احنا ليه بنخاف منكم ليه الشباب بيخاف منكم ليه الشباب بيخاف يتكلم معاكم انا كملت معاه بس الكلمه يعني فعلا ضايقتني قوي فعلا ليه الناس بتخاف مننا انا بفرح جدا لما اكون ماشي في الجامعه والاقي شاب قاعد مع بنت كده رغم ان طبعا يعني دي معصيه وقلب الواحد بيتقطع على ان ربنا بيعصى ولكن انا بفرح لما يقوم قايم كده يجري ويضحك وياخدني بالحضن انا ببقى طاير ليه ما هوش خايف مني هو عارف ان انا رافض القعده اللي قاعدها بس عارف ان انا ان انا مش هعنفه عارف ان انا مش هقسو عليه عارف ان انا هحاول ان انا ان احنا الدعاء يعني الى الله مش انا كفرد يعني ان احنا هناخده في حضننا وهناخده بايده عشان يطلع من المستنقع اللي هو فيه ده فاحنا عايزين ندخل للناس بنظره ثانيه ابو محظوره ابو محظوره يعني كثير من اخواننا واخواتنا دلوقتي آه بالذات اللي طالبين علم بيقول لك ايه ده ده ده المؤذن بتاع النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم.
ابو محظوره ده قصه ابو محظوره كان شاب من الشباب عايش وسط المنافقين وكان بيقعد يتريق على الاذان كل ما يسمع الاذان يتريق عليه ويقعد ايه يقلد صوت الاذان بتريقه وهو المنافقين يضحكوا النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوته حس ان صوته جميل جدا فقام رايح له النبي عليه الصلاه والسلام ومسح على راسه حتى بيقولوا ان ابو محظوره لم ي... لم يحلق شعر الناصيه بتاعت راسه اللي النبي عليه الصلاه والسلام مسح عليه طول حياته ومسح على راسه ومسح على صدره النبي عليه الصلاه والسلام احتضنه النبي عليه الصلاه والسلام قربه والنبي اكتشف الموهبه اللي فيه بتاعه الصوت وخلاه مؤذن الحرم المكي ابو محظوره تحول من شاب ماشي مع المنافقين بيتريق على الملتزمين والملتزمات الى مؤذن الحرم المكي لما ننزل للناس ونحضنهم هي دي الدعوه الى الله وهنا نقطة جميلة جدا يا شيخ حازم إن كثير من الدعاة وكثير من طلاب العلم حينما يخرجون إلى العمل الميداني ويدعون الشباب لا سيما الشباب غير الملتزم دعوته تكون فيها نوع من التنفير اللي هو فكرة أنت ليه مش ملتحي أنت ليه مش مقصر ثوبك أنت إيه الشكل ده يا أخي روح طهر نفسك يا أخي ربنا يتوب عليك ربنا و... عنف عنف عنف في الكلام أو شيء من التعنيف على ما هو يفعله من معصية فبالتالي زي ما قلت حضرتك في البداية ده بيخليه يبعد عننا بيخليه يقول لك لا انا مش ده اللي انا همشي معاهم ده هو من ساعه ما بيشوفني وعمال يأنب فيا ما هو طبعا الشاب بيبقى خايف يعني هو يعني كثير من اخواتنا الفاضلات يعني حتى يقول- معلش يا شيخ حازم فكره حتى لما يقف مع واحد واقف مع بنت زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي اول حاجه يقولها له اطردها لي اختك اطردها لي النهارده الاسلوب ده ما عادش بيجيب نتيجه مع الشباب ده بعض الشباب يقول لك اه ارضاها انا واثق من اختي ايه المشكله يعني تعرفت على شاب في الجامعه وشاب محترم وفي الاخر يا اما خطبه يا اما زواج وبيقولوا له اكتر من كده كمان آه.
وهو برضه اطرده لاختك النبي قالها امتى طب تعالى نشوف الموقف اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه اطرده لاختك الشاب داخل في المسجد ائذن لي في الزنا يا رسول الله شوف يعني النوع ده جالنا ده ثروه تعالى حبيب قلبي تعالى انا يعني قابلنا شباب زي كده في المسجد انت بتستغرب طب هو جاي ازاي طب هو دخل ازاي كل الصحابه اول ما شافوه انت ازاي تقول للنبي كده ما ما ما دي يعني ابعد ابعد امشي من هنا انت ما ينفعش تبقى في المكان الطاهر ده ما ينفعش سؤال زي ده يتسال هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه قال له اذنه اذنه الكل قال له ابعد والنبي قال له قرب النبي الله عليه الصلاه عليه والسلام خده حط ايده على صدره دي علامه حب زي ما تاخده في حضنك كده زي ما تحضنه كده النبي عليه الصلاه والسلام حط ايده على صدره اول حاجه النبي قربه منه النبي حسسه انه بيحبه النبي حسسه انه مقدر مشكلته النبي حسسه ان هو حاسس بيه وبعد كده بدا يكلمه في الوعظ الاول قال له صاحبه وهو ايه يحاوره يبقى الاول صاحبه الاول يحس ان انت ما بتكرهوش يحس ان انت مش جاي تترسم عليه في الشارع يحس ان انت مش جاي تخبطه كلمتين وتسيبه تمشي يحس ان انت مش جاي تاخد حسنتين وان شاء الله هو يلتزم ولا لا يحس انك جاي لانك انت بتحبه وخايف عليه هو ده الدين الاول الحب بعد كده اي حاجه يسمعها منك الله المستعان نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب العالمين ناخد اتصال من ابو حمزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حيا الله ابو حمزه حي الله الأستاذ عمر الله أسأل يبارك فيك.
الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجزاك خير الجزاء يا رب وحي اللهم الله آمين.
شيخنا وحبيب قلوبنا صاحب الصوت الشجي والقلب ال- طب بلاش الصوت يا أبو حمزة.
نس- نس- نسأل الله أن يكون كذلك ولا نزكي على الله أحدا شيخنا الله.
الجليل والله إننا نحبك في الله احبك الذي اعطاني أعملت- الاجر أجريت هذه المداخلة لأسلم عليكم ثم لأزف بشرى لأحباب شيخنا الشيخ محمد حسان فشيخنا اليوم وغدا إن شاء الله هنا في الأردن ورأيت اليوم عجبا والله العظيم يا عم الشيخ حازم وأستاذ عمر أول يوم في حياتي منذ أن ولدتني أمي أفتخر أنني مصري الشيخ محمد حسان اليوم رفع رؤوسنا إلى عنان السماء شعرت اليوم بالفخر والاعتزاز أنني أنتمي للبلد الذي ينتمي إليه هذا الشيخ رأيت الناس لا تجد موضع قدما في المكان مكان كبير جدا جدا جدا ورأيت العجائز والله رأيت أما يتعدى عمرها الثمانين سنة وجاءت تتع- تتعكز على من حولها لتسمع وترى الشيخ محمد حسان أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينفع به كنت بيني وبينه أكثر من 300 متر والمكان مزدحم لا تستطيع أن تمر بجنبك وقلت كيف أصل إلى الشيخ واستعنت بالله ووصلت إليه وقبلت يده فالحمد لله رب العالمين فأنا أبشر كل إخواني محبين الشيخ محمد حسان الشيخ هنا اليوم في الأردن وغدا سيخطب الجمعة وهذه هدية إلى أهل الأردن يبثها لكم أخوكم أبو حمزة الشيخ محمد حسان هنا اغتنموا من علمه فهو والله أحسبه حامي حمى الأمة والله حسيبه ولا نزكي نسال على الله ان أحدا يكتب لشيخنا والسلام القبول بارك عليكم الله فيك يا اخي كريم ابو حمزه جزاكم الله خير حاجه سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا، حياكم اتفضلي.
الله بارك الله فيك اتفضل حيا الله دكتور حازم وأستاذ عمر وكتب في قلوبنا الإيمان وهدانا إلى الطيب من القول يا رب اللهم ممكن آمين.
أقول حاجة؟
اتفضلي يا فندم عايزة أقول بفضل الله الروحانيات العالية شيء طيب جدا وأمر محمود ومطلوب لكن لابد من المتتع... من المتا... من- من المتابعة و- ولو أنتج الأمر مسلم واحد فقط من مجموعة ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها وخير من حمر النعم وكمان في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم واحد بعقيدة قوية راسخة تواجه أعتى الفتن والشبهات لا الشيعة ومن على شاكلتهم فهم لا يحملون إلا عقيدة تن- تنم عن تخلف عقلي وفطر فاسدة هل الإسلام بعظمته ومصداقيته ومثاليته يأبه يأبه لهؤلاء عندنا حاجات اهم تحت نحتاج تطوير وفن في الدعوة نحتاج بناء دولة نحتاج تدبر في ايات الله وتفكر في ملكوت الله نحتاج خشية وخشوع كما قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأشياء كثيرة الوقت لا جزاكم نتبع الله خيرا حاجة سنة بارك الله جزاكم فيك الله خيرا كثيرا بارك الله فيك ونحتاج فوق هذا وذاك أن يهدي الله حكومتنا إلى وقف هذا القرار وإلى وقف آه، هذا الخطر العظيم الذي تبتلى به مصر هذه الأيام معنا اتصال من محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا اتفضل يا فندم الله يبارك فيك ازي سعادتك عامل ايه؟
تمام الحمد لله اتفضل الدكتور حازم عامل ايه؟
سلم عليك الحمد لله ربنا يحفظك والله العظيم منورين الشاش الله بارك الله فيك.
فيكم يا رب الله يبارك ازيك يا شيخ حازم والله وحشنا وانا بحبك في الله والله احبك الذي احسنني والله بحبك في الله يا شيخ والله العظيم ربنا يحفظك.
نفسي كده اشوفك ال 24 ساعة على التلفزيون
ال- شاء ال- الله. ربنا يبارك يا القناة رب.
والقناة مفتوحة له بس الشيخ يحدد الله والله يبارك يا فيك.
شيخ عمر انا نفسي والله بحبه في الله يعني الله يكرمك برتاح كلنا أوي لما نحبه أيضا بسمعه.
جزاكم الله خير وسمح بارك الله فيك آه معلش هنوقف الاتصالات قليلا حتى نستطيع الكلام مع الشيخ آه، دكتور نزول الناس اهو يعني شوف يا استاذ عمر شوف الاخ في الاردن بيقول لك احسن يوم في حياتي ليه الشيخ اللي بيحبه نازل لحد عنده الشيخ محمد جزاه الله خير ده لسه رايح تونس ان شاء الله والجزائر ويعني كذا دوله بفضل ومنه إن شاء الله الله.
ربنا يعينه يا رب ربنا يعينه ويمده بالصحه والعافيه يا رب اللهم امين النزول للناس ننزل للناس في الاماكن اللي هي فيها فضل ومنه الله سبحانه وتعالى فيعني يعني ربنا يستر ناخد اتصال كده ونرجع تاني معلش اتصالات كتير آه، وجود حضرتك معانا النهارده امة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا ومرحبا اتفضلي يا فندم
آه، أهلا بك يا أستاذ عمر الله يبارك فيك اتفضلي آه، ممكن أكلم الشيخ الشيخ يسمعك اتفضلي السلام عليكم يا شيخ حازم سلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا امه الله والله يا شيخ حازم أنا واحدة من الشباب بتأثر جدا بكلام حضرتك وفعلا والله زي ما حضرتك بتقول لازم ننزل للشباب ونكلمهم وربنا يبارك في حضرتك وأنا والله مش لاقي كلام غير جزاك الله عنا خير الجزاء وأسألك وبالله أن تدعو لي شكرا ليك بارك الله فيك يا احمد السلام عليكم السلام عليكم اهلا ومرحبا يا فندم اتفضل ازيك يا استاذ عمر بخير حال الحمد لله ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب الله يبارك فيك اتفضل ازيك يا دكتور حازم الله يحفظك ربنا يبارك فيك يا عمر ربنا يكرمك بصراحه يا دكتور حازم فكرتك شيقه جدا يا استاذ حازم اللي هي ان احنا ننزل في الشارع للناس و- ونتعامل معهم دي آه، فعلا يعني حببتنا فيهم احنا بنحس العلماء دول يعني آه، ممنوع سلك شيخهم ممنوع الاقتراب منهم فنسالك صح.
الدعاء يا رب وربنا يبارك لنا في عمرك كده يا رب ربنا يحفظك شكرا ويعيننا جزيلا.
جميعا يا رب بارك الله على الدعوة فيك الله يبارك فيك آه، دكتور حازم آه، يمكن بعد الثوره ال- كثير من علمائنا ودعاتنا بيقولوا ان احنا في هذه الايام تحديدا وه- وفي ظل هذه الحمله الشرسه من الاعلام خسرنا شريحه كبيره من الملتزمين، خسرنا شريحه كبيره كانت مقربه من المشايخ ومن الدعاء، بعد الاحداث السياسيه والانشغال والحمله الشرسه من الاعلام على المشايخ والدعاء والتيار الاسلامي كله، شايف واقع الشباب رايح لفين؟
ال ال يعني خسرنا شريحه من الملتزمين ولا شريحه من الشعب عموما خلينا نقول شريحه من المحبين اللي كانوا محبين لل من المحبين للدعوة.
عموما نعم.
بقى مم.
يعني والله يا استاذ عمر يعني انا يعني يعني في حاجه مهمه جدا يمكن إيه، حضرتك شايف الطريق واحنا جايين يعني الناس بقى بقى بشوف اي واحد ملتحي دلوقتي يقعد يكلمك على مرسي ويشتم في مرسي والاخوان والحكومه انتوا اللي بوظتوا البلد عملتوا لنا ايه إيه- إيه، الناس كثير منهم تاثر بالاعلام
والله انا هقول لك حاجه هي الناس آه، آه، يعني يعني احنا فعلا السنتين اللي فاتوا خسرنا ارض كتير جدا من اللي احنا كنا كسبانينها قبل كده جميل الاخطاء السياسيه الاجزاء لاطراف من التيار الاسلامي بعض التصرفات بعض بعض بعض ولكن سبحان الله العظيم يعني الفتره اللي فاتت ديت يعني اللهم لك الحمد يعني حاولنا نعيش بين الناس كده وبين الشباب الواحد فوجئ بقدر حب الناس لينا الذي لم يكن يتخيله واللي الدروس العامه ولا ولا جماهيريه القناه الاسلاميه تدل عليه على الاطلاق الناس بتحبنا ولكن الناس فعلا تعبانه بسبب الظروف اللي هي فيها تمام.
واحنا يعني مش ايه احنا عايزين ننزل نعيش وسط الناس النبي عليه الصلاه والسلام حس بطفل طفل يعني عمير ابو عمير اسمه تكونيته كده ومعه عصفور صغير اسمه النغير العصفور مات النبي عليه الصلاه والسلام راح يعزي طفل في عصفور يعني مش راح يعزي طفل في حد مات مش راح يعزي واحد كبير ف... ده راح يعزي طفل في عصفور النبي عليه الصلاه والسلام كان حاسس بالام الناس وامالهم حتى الاطفال حاسس عليه بالام وسلم.
الاطفال عليه الصلاه الله والسلام عايزين نحس بالناس عايزين نحس بالام الناس وامالهم وده عمره ما هيحصل غير لما ننزل للناس ونسمع الناس ونبدا نفهم ان الناس مش الناس مش وحشه والناس مش بعيده عن ربنا الناس بس محتاجه يعني الواحد شاف كميه من الشباب كانوا يعني اول ما بدات انزل كده في الجامعات و... فيبداوا يقولوا يعني مش هتكلمنا في السياسه يعني انت مش جاي عشان تدخلنا في حزب اقول له حبيب قلبي انا لو اخويا واقف على شريط قطر والقطر جاي انا مش انا بقى مش انسان مش بني ادم لو قلت له انتخب الحزب الفلاني والقطر هيجي يتهزه يا حبيب قلب الشاب اللي تارك للصلاه ده انا لو جيت اقول له الحزب الفلاني ده لو مات ممكن يدخل جهنم انا انا نفسي انك انت تدخل الجنه انا نازل عشان ناخد ايدنا بايد بعض ونروح للنبي عليه الصلاه والسلام على حوض النبي ندخل الجنه مع بعض الناس بتحبنا يا استاذ عمر الناس بتحبنا حب رهيب مش بتحبنا كاشخاص تحب دين ربنا حب رهيب الناس مرتبطه بالدين ارتباط رهيب ولكن احنا الاهل الباطل نزلوا واحنا ما نزلناش يعني زي قول الله فخرج على قومه في زينته قارون نزل قارون لهم بيقولوا له لا ت- ان الله لا يحب الفرحين ولا تفرح لهم كده يعني انتوا هتقضوها كلام انا هنزل في زينته اجمل نساء الدنيا معاه في الموكب اقوى جنود الدنيا معاه في الموكب اغلى حصنه في الدنيا معاه في الموكب اموال وذهب الدنيا كله معاه في الموكب انا هنزل هوري الناس الدنيا لما هوري الناس الدنيا الناس هتنساك وهتنسى الدين طب حل خرج على قومه في زينته حل خرج على قومه في زينته عمله سيدنا زكريا فخرج على قومه من المحراب يعني ده خرج على قومه بالدنيا وده خرج على قومه بالنور فده خرج على قومه بالدنيا فخطف عيونهم سيدنا زكريا خرج على قومه بالنور فخطف قلوبهم هو ده الحل ان احنا ننزل احنا كمان ان احنا ننزل للناس ننزل المناطق الشعبيه ننزل ساحات الجامعات ننزل في كل مكان فيه ناس وفيه شباب يعني انا يعني يعني انا ضد فكره ان الناس ما بتحبناش لما كنا بننزل على المقاهي فضل ومنه الله نزلنا على يعني عدد كبير اللهم لك الحمد من المقاهي ومن الكافيهات ومن الواحد كان نازل في الاول متخيل انه هيلاقي شباب هي... هي... هيعترض شباب درس بتاع ما اول بقولش يا امبارح شيخ حازم ان الناس ما خلاص ما بقتش بتحب المشايخ لكن يمكن انشغال الناس او انشغال الدعاء بالسياسه ودعم بعض الاحزاب في الفتره اللي فاتت وناس ل- لما الاحزاب دي اشتغلت في العمل السياسي ما لقتش منها ال- الحاجه اللي كانت ماموله منهم خلت الناس خلاص تفقد الثقه في كثير من ال- المنتمين للتيار الاسلامي خلي اللي محترفين على ثغر السياسه ياخدوا المعركه بتاعتهم الله يعينهم دول راكبين عربيه كل حته فيها وللاسف بايظه كتير, كتير منهم ضيعنا يعني وبيتزقلوا بطوب هو احنا اللي ضيعنا ان احنا ما قدرناش نفصل ما بين ان في انسان ثغره سياسي وانسان ثغره دعوي جميل وبتاع السياسه يتقي الله في السياسه بقى يعني مم. انما ان انا وظيفتي ان انا يعني بعد ندوه حقوق اللي من يومين كده لقيت شاب جاي لي ملحد ملحد بدانا نتكلم مع بعض في خلال خمس دقائق الشاب بدا يتغير خالص كان في ندوه طب قبلها بايام جه شاب برضه على و... اتنين واحد ملحد وواحد علماني بدانا نتكلم مع بعض بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الشاب بينقلب الدرس بتاع الجمعه اللي فات بفضل ومنه الله في مسجد السلاب جه شاب بعدها ملحد بيقول لي خلاص وانا سبته خمس دقائق كنا وصلنا ان هو هيروح هيغتسل وهيتوضى ويصلي ركعتين توبه الناس مش الناس ظاهريا بعيده ولا في درس اللهم لك الحمد كان في درس كده من يومين كان درس يعني لقاء الثلاثاء بتاع ال- يعني الاخوان المسلمين عندها في المنصوره فضل منه الله جه شباب من التيار الشعبي يعني اللي هم اللي احنا اللي احنا معتقدين تيار الشعب وجبهه الانقاذ و- و- و- يعني الواحد بدا يكتشف ان يا جماعه احنا موهومين ان الناس بدات تكره الدين الناس ما بتكرهش الدين الناس عايزه تشوف الوجه الدعوي مره تانية الناس عايزه تشوف حبنا ليها واحتضاننا ليها مره تانية الناس عايزه تحس ان احنا خايفين عليها مره تانية وساعتها هنشوف ثمره لا نتخيلها ولا نتوقعها عشان كده انا بكره جدا ان احنا نقول الشباب دول ليبراليين الشباب دول علمانيين 99% من الشباب دول لا ليبرالي ولا علماني ولا يقصد هذا هو شاب شاف مشاكل او اخطاء خلته يتقفل وشاف تضخيم اعلامي لهذه الاخطاء خلته يتقفل الشاب ده احنا كان معانا في العمره وصورته كانت في صور العمره ديت شاب كان ليبرالي ليبرالي يعني كما انزل بقى يعني ليبرالي بيقول بسبب مقطع دعوي ثلاث دقائق ونص مقطع دعوي ثلاث انقلب تماما وكان معانا في العمره فضل منه الله يعني التزم والتحى وتسنن بفضل منه الله وبقى شغال في الدعوه دلوقتي يعني في وسط منطقته وفي وسط اخوانه في الكليه وفي كليه الطب في عين شمس وفي وسط المنطقه اللي هو فيها يعني اللهم لك الحمد احنا كنا امبارح على عاملين رحله نيليه كده للشباب على السفينه فالشباب عملوا سكتش كده الاداره بتاعه ال- الرحله النيليه ديت عملوا سكتش كده اللي كان بيمثل الادوار اللي كان بيمثل دور انبوبه بقى المخبر بتاع امن الدوله بقى ده مطرب تائب واللي كان بيمثل دور من الادوار يعني المهمه فيها يعني اللي كان بيتعذب ده شاب كان متزوج اربع مرات عرفي ووقع في الزنا والعياذ بالله يعني وكان بيشرب خمر وكان بيشرب مخدرات اللي كان يعني يا جماعه الدنيا بتتغير بس احنا نمد للناس ايدينا احنا ننزل احنا ننزل زي ما الزرع كثير ولكن الحصد قليل ان شاء الله زي ما اتكلمنا عن رحله العمره عندنا مفاجاه اخرى ايضا نقدمها لمشاهدينا الكرام مفاجاه من مفاجات الدكتور حازم شومان اللي محضرها لنا النهارده حول نزول الشيخ حازم شومان مع الشباب الى معسكر معسكر جمعوا فيه بين العمل آه، الطاعه والعباده وايضا جمعوا فيه ايضا بين اللعب واللهو والترفيه نشوف المعسكر ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام
فطيبي لخلاصي يا أخي ذنبي بنت عندها 17 سنة انتحرت لأن الشاب اللي بتحبه أهلها لم يوافقوا عليه في نفس الأيام أحد إخواننا سافر إلى سوريا ورزق بإذن الله وحده نحسبه والله حسيبه رزق الشهادة هناك وهو يدافع عن الإسلام وهو يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا ولا تزكي على الله أحدا قلت سبحان الله ده ضحى بعمره ودي ضحت بعمرها ولكن شددنا بين تضحية وتضحية شددنا بين تضحية وتضحية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
ده في ورقة يعني شاب بعتها بيقول كنت بكلم بنته وبعدين لقيت العلاقة بتتطور بشكل خطير فوقفت مع نفسي بقالي ثلاث سنين مش بكلم بنات راجل محترم كنت متحمس جدا في الأول لكن أنا حاسس إني مش قادر أكمل من غير ما أكلم بنت دلوقتي خصوصا إني شايف كل أصحابي بيكلموا بنات ومصاحبين وعلاقتهم بربنا كويسة لما فكرت إن أخطب اي بنت قلت لنفسي طب ازاي ما برضو اللي هخطبها دي بنت والمفروض مش بكلم بنات فانا برضو مش هينفع اخطب الواحد حاسس انه لو رجع يكلم بنات كل مشاكله هتتحل انت راجل جدع وبتتكلم بصراحه وبتخلص بالاخر اصحابك اللي بيكلموا البنت وبيصلوا في الجامع دول والله يا ابني كلها شهور يا اما هيختاروا البنت يا اما هيختاروا الجامع لا مش هيقدر يكمل يعني يقول لك بنت قالت لي اختار انا يا ربنا
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يا جماعه انتوا مش عارفين قيمتكم انتوا مش عارفين دوركم ستيف جوبز مات بعد ما عمل خمس اختراعات غيرت منظر الارض ده واحد بيل جيتس بيل جيتس نشر الكمبيوتر في الكره الارضيه وده فرد واحد بره بيفكر بفكر امه انما احنا هنا بنفكر بفكر فرد لو انت خرجت من تفكيرك كفرد لتفكيرك لامتك لتفكيرك لدينك هيطلع منك طاقات عمرك ما كنت تتخيلها هدف المعسكر ده يا شباب ان الشيطان ما يضيعلناش حياتنا ان الشيطان ما يضيعلكش شبابك هو الشيطان خطته كده يضيع لك خمس سنين من عمرك او يضيع للشاب خمس سنين من حياته ما بين العاده السريه والمواقع الاباحيه ويفضل الشاب يدور حوالين نفسه مش عارف يطلع ازاي بعد كده يضيع له الخمس سنين اللي بعدهم في علاقه عاطفيه يتوه وفي الاخر ما يخرجش بحاجه بعد كده يضيع له الخمس سنين اللي بعدهم في مشاكل زوجيه للي اتجوزها متاهه من المتاهات جوه كل بيت بعد كده يضيع له الخمس سنين اللي بعدهم يضيعهم في جري ورا الفلوس او جري وراء حلم من احلام الدنيا لحد ما الشاب يلاقي حياته ضاعت اللهم تب علينا من ذنوب الليل والنهار اللهم انا دعوناك ورجوناك وتوسلنا اليك ووقفنا على بابك وانخنا مطايانا ببابك لا امل لنا الا فيك يا الله لا رجاء لنا الا في رحمتك يا ربنا ومولانا اللهم يا منقذ الغرق اللهم يا منشئ الحلقة يا سند من لا سند له يا غياث من لا غياث له يا ذخر من لا ذخر له يا عماد من لا عماد له اللهم إنا نتوسل إليك أن تتوب علينا جميعا الآن وأن تهدي
آه، فعلا زي ما قال الشيخ حازم آه، النزول ب- آه، للناس في الشارع نزول للشباب آه، آه، ناخد الشباب ونروح معسكرات دعوية معسكرات إيمانية ناخد الشباب ونطلع كلنا رحلة إيمانية رحلة آه، إلى بيت الله الحرام أكيد ده ليه تأثير كبير قوي عند الناس بس ما كناش نعرف إن يبقى شيخ بيلبس ترنجات يعني نلبس ترنجات ونطلع من ونقعد مع الشباب ونتكلم و... دي كان معسكر في اسكندريه اظن ده كان في اسكندريه اه إن شاء ده الله.
اللي كان في ابو قير في المكان اللي كان الحزب الوطني بيعمل آه، معسكرات الشباب فيه عشان يجندوا الشباب للحزب الوطني لا حول ولا بالله اورثكم ارضهم وديارهم
ان شاء الله اتكلمنا عن المعسكر
ويعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هي كانت فكره المعسكر ان يعني فعلا الشباب بقى بعيد لدرجه ان انا لو نزلت للشاب في ندوه في الجامعه او في جوله في في كافيه ولا في نادي ولا في ديسكو ولا في اي حته وقلت له تعالى درس ياه ده احنا بنتكلم من بعيد الشباب بقى بعيد جدا بعيد جدا في الغ- الغرزان اللي هو غرزه يعني قد ايه شباب الشباب دلوقتي يعني يقول لك روح الصيدليه هتبقى 100 100 يعني يعني فالشباب فعلا بعيد فبدانا نفكر ان لازم مرحله بينيه ما بين ال- ال- المعاصي اللي الشاب بيعملها وما بين ربط الم- الشاب بالمسجد فقلنا ال- المرحله البينيه دي نعمل لهم معسكرات بقى نعمل لهم ايام رياضيه المفروض ان شاء الله الاربع الجاي ده باذن الله على هامش الدرس بتاع المنصوره بتاع مسجد السلاب ان شاء الله المفروض ان شاء الله يبقى فيه يوم رياضي في استاد الجامعه إن شاء باذن الله.
الله سبحانه وتعالى يعني يعني ايه يعني اللهم لك الحمد دلوقتي الشباب في المنصوره بداوا يسالوا كتير منهم كتير جدا معسكر ايامنا الحلوه اتنين امتى شاء الله.
يعني عايزين نطلع كنا مسمين نعمله المعسكر ايامنا الحلوه ايامنا الحلوه إن شاء ده الله.
ايامنا الحلوه واحد إن شاء بفضل الله، إن منه شاء الله الله.
ايامنا الحلوه اتنين كنا نعمله الايام الجايه ديت في سما العريش في العريش ان شاء الله بس آه، يعني حسينا ان الموضوع هيبقى ايه يعني يعني صعب خلينا شويه نتكلم عن برنامج المعسكر يا شيخ حاتم عباره عن ايه؟ مثلا برنامج الاول هو المعسكر- كام يوم وإيه- وايه البرنامج خطوات هو عاملة بفضل منة الله المعسكر كان ثلاث ايام المعسكر كان آه، يعني ثلاث انواع من البرامج مم.
النوع الاول البرامج نبدا بقى بالبرامج الرياضيه عملنا 12 بطوله شاء 12 الله.
بطوله بفضل منة الله وكان في كاس للمعسكر وفي الاخر بقى الفريق اللي فايز على مستوى ال 12 بطوله بقى ده كان ايه 12 بطوله ب 12 لاعب 12 بطوله ب 12 لاعب 12 لاعب يا شيخ حازم لعب فيهم ال 12 لا لا جا- لا جالي مش- معلومات كده يعني لا في بعض يعني مش كلاعب حقيقي محترف لا يعني مش إن شاء الله.
انا يعني انا خدتها فرصه في المعسكر بقى ان انا اعيش man to man مع الشباب اسمعهم مم.
واحد واحد بقى إن شاء الله.
باذن الله فكانت 12 بطوله بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى اتعملوا وكان في حفله سمر في النهايه بقى شاء توزع الله.
فيها الكاس وكان فيها اكتشاف مواهب للشباب وكده كان الجزء الثاني الفقرات الفنيه بقى الفقرات الفنيه اللي في المعسكر واكتشاف المواهب الفنيه اللي عند الشباب وكان فضل ومنه الله برضو كانت في غايه الجمال كان معانا مطرب تائب كان معانا اكتر من مطرب تائب مش مطرب واحد إن فضل شاء منه الله، الله إن شاء الله.
سبحانه وتعالى منهم يعني مطرب تائب تاب بسبب وهو بيقلب سمع على قناه الرحمه آه، مقطع دعوي فبفضل الله.
ومنه الله تاب الى الله آه، و- والجزء الثالث كانت الفقرات الدينيه الايمانيه الدروس الايمانيه فقره افتح لي قلبك ال- الفقرات الدينيه عملنا فيها حفله شاوي عملنا فيها رحله في البحر في المراكب كنا هنغرق وهنموت بس بالله.
ربنا سترها معانا اللهم لك الحمد هو ثلاث ايام كان فعلا تقريبا ما فيش فيهم نوم والفريق الاداري للمعسكر قبلها باسابيع نسى النوم اللهم لك الحمد وبعدها حياتنا اتغيرت بسبب الشباب دول شاء الله.
المعسكر كله بركه اتصدمنا بقى بواقع الشباب لقيت شاب بيقول لي انا اتجوزت اربع مرات أربع, اربع مرات عرفي يعني شاب منهم كان مخبي زجاجه الخمره في الشنطه بتاعته زجاجه لا الخمره بالله.
جاي لانه مش متخيل ان ثلاث ايام من غير زجاجه خمره ثلاثه شباب قالوا الاخ من الاخوه معاهم في ال- في الشاليه بتاعهم قالوا له بص انسى بقى احنا ما نعرفش ننام غير على الاغاني اغاني بقى عمراوي تمراوي King اوكا اورتيجا اي مكان ما نعرفش ننام غير على اغاني إيه إيه ما تقولناش بقى حرام ومش حرام شاب كان جاي طبعا الشباب اللي كان مخبي السجاير ده كان حاجه طبيعيه في شباب كان بالنسبه له بيقول ايه ده احنا عمرنا ما شفنا ناس مهتمه بالصلاه للدرجه دي رغم ان الصلاه كانت قصر يعني يعني هو متخيل ان ده اهتمام شديد واكيد البيئه دي اثرت فيهم البيئه الايمانيه اللي- فضل ومنة التي الله جمعت بين العباده والطاعه والترفيه في نفس الوقت فضل ومنة الله سبحانه وتعالى كان طبعا فيها انقلاب في حياه شباب و... يعني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى هم معانا دلوقتي بقى وهم غيروا لنا حياتنا ان شاء الله يعني الحياه مع الشباب غيرت لنا احنا نفسنا حياتنا ان شاء الله لان انت خوفك عليهم ومتابعتك ليهم يعني خلتك انت تغير نمط حياتك ربنا يبشرك بالخير ناخد اتصال السلام عليكم يا احمد السلام عليكم يا احمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله اهلا ومرحبا اتفضل يا فندم ورحب بفضيلة العالم الرباني فضيلة الدكتور حازم شومان أدعو الله عز وجل أن يرفع قدره ويبارك في يا رب عمره ودائما يعني أتمنى يبقى له لقاء أسبوع إن شاء الله على قناة الرحمة القناه كلها مفتوحه له هو بس يختار اليوم إن شاء الله يا مولانا أنا عايز الله فضيلة يكرمك.
الدكتور حازم شومان يحكي لنا على الموقف اللي حكاه للشيخ خالد عبد الله لما كان معدي بالعربية وشاف 10 عربيات من أمن المركزي حارسين فرح وفضيلة الدكتور أم حازم شومان بفضل الله حفله حفله بفضل حفله الله غنائيه دخل والراقصات نزلوا والمغني قال أنا أنا تبت اللي كان فيها هشام عباس تقريباً ولا الشباب مين؟
صرخوا وقالوا احنا تبت والله دكتور حازم شومان نجد هؤلاء من المعاصي وده بفضل الله عشان الناس كلها تعرف ان بفضل الله علمائنا الربانيين لهم ت- تاثير على على جميع الله الناس.
يحفظك على الله جميع يبارك الشباب.
فيك الله يا رب يكرمك فضلكم يحكينا على الموقف ده تاني عشان الناس تسمعه تاني وجزاكم الله خيرا الله يحفظك الموقف ده كان عامل ضجه في الاعلام اياميها إيه، انا يوميها كنت راجع من درس من الدروس وسبحان الله العظيم يعني وانا راجع لقيت شباب قاعدين على قهوه كده ومجموعه مش قليله يعني قدام قناه فظيعه فنزلنا وقعدنا نتكلم معاهم وقلبوا بقى فضلوا مني الله قناه دينيه و... يعني اللهم لك الحمد فانا مروح بقى بعدها لقيت فجاه كميه رهيبه من من العربيات واكتشفت ان في حفله لمغني من المغنيين المشهورين في هذا المكان مم.
يعني يعني انا حسيت ان انا هتشل يعني انا هروح انام جنب ولادي ازاي وربنا بيعصى هذه المعاصي يعني بس كان كميه العربيات الامن المركزي كانت كميه كبيره جدا يعني يعني سبحان الله لو دكتور مرسي نزل نزل مكان ما اعتقدش انه هي- هيبقى الحراسه دي كلها يعني يعني طبعا يعني اخواننا في الشرطه ربنا يحفظهم يعني انما يعني ايه يعني فعلا كان وضع فسبحان الله هندخل ازاي دخلت وربنا سبحانه وتعالى فتح لي من عنده اللهم لك الحمد ودخلت ونزلت وكلمت الشباب وكلمت الاداره بتاعه الحفله وحتى لما دخلت كان تقريبا في شو روسي على المسرح كان وضع صعب جدا في شباب اللهم لك الحمد شباب يعني يعني فضل ومنه الله سابوا الحفله وخرجوا قابلتهم بعد كده في التحرير وقابلتهم بعد كده في الجامعه وقابلتهم بعد كده فضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني ما نتخيلش يا جماعه ان النزول ده حاجه صعبه انت بتنزل وبتفاجئ ان الناس مستنياك والناس بتحبك يعني الواحد كان متخيل ان حفله زي دي بقى تلاقي ايه حاجه لا تتخيلها بقى سبحان الله لقيت الموضوع مش كده خالص ام عبد الله السلام عليكم يا ام عبد الله وعليكم السلام ورحمة هلا ومرحبا اتفضلي آه، جزاكم الله خير استاذ عمر ربنا يبارك فيك واسال الله ان يسدد خطاكم على طريق الحق آه، وب- وعاوز اكلم الشيخ حازم من فضلك لو الشيخ سمحت.
معاك اتفضلي يا فندم آه، الشيخ حازم لو سمحت جزاك الله خيرا ربنا يبارك في عمرك يا شيخ حازم آه، انا كنت عايزه بس اطلب من حضرتك طلب وابشرك بشرى باذن الرحمن اموري آه، انا هقول اول الطلب آه، الطلب آه، احنا كنا عايزين حضرتك يا شيخ حازم وحضرتك والدعاة تعملوا كما عملنا في الماضي يعني من مليونات لتطبيق الشريعه نعمل مليونيه مليونيه لرفض ال- دخول الشيعه البلد بالله عليك يا شيخ حازم حضرتك والدعاة تبداوا هذه ال- يعني ال- المبادره ان شاء الله يعني آه، بالنسبه للبشرى كنت عايزه اقول لحضرتك ان حضرتك كنت سبب من الاسباب الاساسيه في حياتي انا وزوجي بفضل الله ومنته ان حضرتك كنت سبب في التزامنا الحمد وبفضل الله احنا ماشيين على منهج حضرتك بال... والله يا شيخ حازم مش عايزه اقول لحضرتك احنا احنا قد ايه يعني في حياتنا اتغيرت تماما ب... يعني كان زوجي كان بصراحه مش هقول لحضرتك كان بيحب يسمع حضرتك وبقلب... يعني سبحان الله وفجاه لقيته بيقول انا يعني بيقعد يسمع حضرتك من وقت للتاني في قناه الرحمه ايام ما كنت حضرتك بتيجي كل يوم جمعه وسبحان الله دلوقتي حضرتك من احب الاشخاص الى قلبه شاء وسبحان الله.
الله غ- تغيرت حياته اتغيرت تماما وكان فضل ح... ربنا ثم حضرتك والله ربنا يحفظك حتى ابني ويحفظك.
والله انت حضرتك قدوته والله وسبحان الله احنا دلوقتي حتى هو بيطبع اسطوانات زي ما حضرتك بتقول وبيوزعها و- وبفضل الله تغيرت حياتنا تماما وكن حضرتك كل فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الله يبارك فيك يا رب وأسأل جزاكم الله يحفظك خير ويحفظه شكر ويبارك الله لكم لك في بعض يا رب ان الله شاء يبارك الله فيك معنا بعض التفاعلات من مشاهدينا الكرام محمود ابو الشيخ طلعت بيقول الله يبارك فيك في الله يبارك في ضيفك الكريم اسد الامه شيخ حازم شومان احمد عبد الوهاب بيقول نرحب بالشيخ الكبير الدكتور حازم شومان اني احبك في الله ونريد برنامج ثابت لكم على هذه القناه المباركه ريهام المشتاقه بتقول اهلا بك دكتور حازم ونريد ايضا لقاء يعني معظم المشاهدين طالبين لقاء ثابت على قناه الرحمه نسال الله يعجل به ان شاء الله ياسمين صابر بتقول قناه الرحمه نورت النهارده بالشيخ حازم مع اني كنت متضايقه ان اسلوب حضرتك الجديد في التواصل مع الشباب هيجي علينا احنا ومش هنشوف حضرتك مباشر كتير بس بعد اللي شفته في معسكر ايامنا الحلوه والشباب والقرارات اللي اخذوها استمر يا شيخنا واحنا بنتابعك على الفضائيات والنت وبندعي لك بالتوفيق ويا ريت كل المشايخ ينتهجوا نفس الطريقه بتاعت الشيخ حازم احمد عبد الوهاب بيقول نريد رؤيه الشيخ حازم في سوهاج محمود بيقول الله يبارك في الشيخ حازم ايضا معانا امه الله بتقول عايز اسال عن العمره ممكن يكون فيها نساء مع محارمهم ولا لا في العمرات القادمه عمرة التربية اتنين اه ان شاء الله عمرة التربية اتنين ان شاء الله بعد يعني اخر شعبان باذن الله هو يعني صفحة الفيسبوك هتتكتب الوقت بقى على الشاشة ان شاء الله ان شاء الله يعني اللي هيدخل هيتابع فعاليات عمرة التربية اتنين ان شاء الله طب هي صفحة الفيسبوك اللي هي خاصة بالدكتور حازم شومان أرجو الشباب ينزلوها على الشاشة وممكن الشباب أيضا يعملوا عليها search في على الفيسبوك دكتور حازم شومان موجود على الشاشة دلوقتي وأيضا موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com وأيضا مروة طلبة بتقول السلام عليكم نرجو أن يكون بيننا وبين الشيخ حازم شومان تواصل أو هناك رقم تليفون أو إيميل حتى نستطيع أن نتابع الشيخ حازم ونتابع المعسكرات القادمة إن شاء الله أحمد بيقول آه، فعلا يا ريت الشيخ حازم الله الله لا للشهوات لا للبنات كفاية يا شباب حب الله تعالى ورسوله هو الحب الصادق آه، مروة طلبة بتقول أرجو أن تاخ- أن تاخدوا أخويا معاكم إن شاء الله في المعسكر القادم آه، في الحقيقة مشاعر الناس آه، كلها يعني ربنا يحفظهم آه، جميعاً يا رب.
بيدعو ويبارك لك فيهم يا و- ويعني معظم الت- حتى الكومنتات اللي ما قرأناهاش كلهم بيدعوا أن يكون في برنامج ثابت على قناة الرحمة ربنا فنسأل ي- الله يعجل بذلك إن شاء الله يا رب آه، دكتور حازم مش عايزين ننسى الأسطوانة عشان إحنا حلقتنا بتنتهي الاسطوانة ما آه.
الاسطوانة دي احنا عايزين بقى تبقى هدية بقى ليك يا استاذ قوي عمر قوي إن شاء الله يبارك فيك يا ريت بس المصور يزوم عليها دي اسطوانه ايامنا الحلوه دي اسطوانه اه مع- ال DVD بتاع معسكر ايامنا الحلوه فضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني يعني ال DVD ده بفضل ومنه الله عليه كل البطولات الرياضيه وعليه كل الدروس الدينيه وعليه كل الفقرات الفنيه وعليه ال- كل حاجه بقى اتعملت في المعسكر بالبروموات بقى والمقاطع اللي جت في الحلقه بفضل الله يعني جزاهم الله خيرا طبعا ده وراها فريق اعلامي كبير إن جدا شاء يعني الله.
اللهم لك إن شاء الحمد يعني الله.
آه، يعني ال DVD ده اللي عايز يتابعه ان شاء الله يدخل على صفحه الفيسبوك اللي هي دكتور حازم شومان بالانجليزي تمام Dr حازم شومان او على موقع الطريق الى الله باذن الله آه، اللي عايز يتابع العمره التربويه اللي عايز يتابع ايامنا الحلوه اتنين بقى اللي هنعمله في اول الاجازه ان ربنا اذن طب ان شاء بالنسبه الله للشباب اللي عايزين يلتحقوا معاكم في المعسكرات إيه- إيه ما طريقة هو من التواصل؟
خلال صفحه الفيسبوك او موقع الطريق الى الله من خلال الاثنين دول يتابعنا يتابع متوفر كل الاخبار شباب بتاعتنا بنات وصبيان في- في في محارم ولا آه، آه، ما اصل هي حاجات كتير يعني في آه.
حاجات فيها وفي حاجات ما فيهاش يعني في حاجات بقدر اخد معايا ما فيش غير شباب وفي حاجات تمام.
بتبقى يعني عائلات وموجوده باذن الله خلاص سبحانه هو وتعالى.
جابها فده هديه بقى يا استاذ عمر جزاكم الله إن شاء خير، الله ربنا باذن يبارك فيك، الله الله يرفع بس قدرك.
اتعشينا بعد الحلقه ان بقى.
شاء الله باذن الله طيب تحب تختم بايه انا احب اختم بايه انا احب اختم برساله للاخوه والاخوات والشباب والبنات اللي بيسمعونا وجميع الملتزمين والملتزمات يعني احب اقول لهم يا جماعه ان الصحابه ما خدوش الدين بالنمط اللي احنا واخدينه الصحابه اتعلموا من النبي عليه الصلاه والسلام نمط في الدين غير اللي احنا واخدينه ابو بكر الصديق اول يوم في التزامه في اسلامه انا هقول في التزامه عشان نسقط علينا اول يوم ادي نموذج اهو اول يوم في التزامه جاب ستة من العشرة المبشرين بالجنة ستة انا عايزك تتخيل يا استاذ عمر انزل الوقت وهات لنا ست شباب غير ملتزمين يلتزموا معناها ان انت كلمت كام واحد احنا بنكلم 100 عشان يجي واحد طب هو كلم كام واحد وعشان واحد يسيب الكفر ويجي للاسلام كلمه قد ايه يا اخوانا كانوا من اول يوم بيبذلوا مجهود قاتل الناس دي دخلت باحساس الرساله سيدنا عمر بن الخطاب اول يوم في التزامه اول يوم ينزل بالصحابه صفين في الكعبه ويجهر بالاسلام عمل نقله نوعيه في الدعوه في اول يوم ابو بكر من اول يوم ابو بكر عمر من اول يوم عمر الاخت اللي بتقول انا ملتزمه ولكن انا ب... ب... انا دلوقتي بنهار انا بفكر ان انا اخلع النقاب الاخت اللي خلعت النقاب فعلا الاخ اللي بيقول انا مش قادر انا التزمت بس العاده السريه مش قادر الشاب اللي التزم ولكن الشاب اللي مش عارف يلتزم ولكن الصحابه ما دخلوش الدين كده مرثد اللي كان بيحب عناق ما راحش للنبي قال له يا رسول الله انا اسلمت ولكن مش قادر اسيب عناق ابو بكر يا رسول الله انا اسلمت ولكن الرايات الحمر عمر يا رسول الله انا اسلمت ولكن في معاصي قديمه الناس دي دخلت الدين جد يا جماعه الناس دي دخلت الدين صح الناس دي من اول يوم دخلوا ابطال يا شباب اثبتوا يا اخوانا احنا في فتره صعبه انا بقول للملتزمين والملتزمات ادخلوا زي ما الصحابه دخلوا عيشوا الدين زي ما الصحابه عاشوه انزلوا للواقع جاهدوا وكافحوا قوموا عشان ربنا يتقبلكم يا جماعه يا اخوانا الشاب اللي انا قلت انه تزوج اربعه عرفي ده اهو وكان بيعمل حاجات لا يتخيلها احد وبيشرب خمور ده كان من قصه توبته ان واحد ادى لواحد قريبه سي دي ديني سي دي زي ده اهو فاول ما شافه في الشقه عنده اتجنن قال لهم انا مش ناقص فصلان السي دي ده لازم يطلع بره الشقه اتشاكل مع اهله قالوا نازلين اول يوم من الشقه كان عايش في الشقه لوحده نازلين نسوق تاني يوم عمل لهم حريقه بيقول لي تاني يوم نسوق بيقول تالت يوم عمل حريقه وحط السي دي في مذكره اخوه واخوه نزل واخوه نزل على السلم السي دي وقع من المذكره بيقول ثلاث اسابيع طالع نازل بيبص للسي دي ومرعوب منه خايف احسن يوجع له ضميره لو سمعه بيقول في واحده بتيجي تنظف السلم كل اسبوع اتعمت عنه الجيران طالعين نازلين اتعموا عنه بيقول بعد ثلاث اسابيع حسيت ان ده رساله من ربنا فتحه التزم فتحوا تاب بسبب سي دي انت ممكن توزع قد ايه من دول انت ممكن توزع قد ايه من دول يا اخوانا يعني الله يرحمها جهاد ال... يعني البنت اللي ماتت عندنا في جامعه المنصوره حادثه مشهوره وعلى النت و... يعني جهاد كانت بنت وحصل حادثه عربيه الله يرحمها يا رب جهاد ماتت تاني يوم كان عندي ندوه في كليه التربيه جهاد قبل ما يموت ب 24 ساعه الله يرحمها كانت بتكلم صاحباتها عن الندوه دي بتقول لهم انهم احضروا الندوه الندوه دي كانت بعد موتها ب 24 ساعه عنوان الندوه كان الله يرحمك يا جهاد شاء الله.
الندوه كانت دعاء ليها ان ربنا يوسع قبرها شاء الله.
كانت بتتكلم عن الندوه ومش عارفه ان الندوه هتبقى تقبيل ليها شاء الله.
كانت بتتكلم ومش عارفه ان 24 ساعه وهتبقى في اول ليله في القبر اي واحده منكم كانت ممكن تبقى مكانها اي واحد منكم كان ممكن يبقى مكانها شاء الله.
اي واحد مننا كان ممكن يبقى مكانها الله يجعله فاحنا حسن عايزين باذن الله حسناتها وانا عايز اقول يمكن التعتيم الاعلامي الموجود على قضيه اختنا جهاد و يعني احنا شفنا البنت اللي كانت واقفه قدام المقطم واتضربت قلم نحن طبعا نرفض هذه الاشياء لكن فكره انها لما ضربت قلم استضيفت في كل القنوات الفضائيه واستضيفت ل آه، يعني الشجب والتنديد بالتيار الاسلامي وما فعله واحد من شباب الإخوان المسلمين لكن لما جهاد ماتت بفعل فاعل ويعني بقتل خطأ من إحدى الأساتذة أو أو أستاذة جامعية في كلية الطب جامعة المنصورة ولا كأن حاجة حصلت ولا في أي ضجة في الإعلام معمولة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويتجاوز عن سيئاتها وهذه المحاضرة أو هذه الندوة التي قال عنها الدكتور حازم شومان أول مرة أسمع عنها لكن يعني سبحان الله في ميزان حسناتها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالإيمان آه، دكتور حازم شومان جزاكم الله خيرا جزاكم نورتنا خيراً، وشرفتنا الله يحفظك.
برنامج مع الشباب طبعا مفتوح لك في كل وقت واحنا نتمنى ان حضرتك يكون لك ولو لقاء ثابت معانا ان لم يكن لقاء اسبوعي يبقى لقاء شهري ان شاء الله بإذن يعني الله.
نشوف أنا حضرتك أشرف.
كده والمشاهدين طبعا في غايه الشوق لك الله يحفظك ربنا يبارك الله فيك يكرمك يا أستاذ مشاهدينا الكرام هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك وايضا عبر موقعي الخاص على شبكه الإنترن- الانترنت موقع عمر الحنبلي من هنا الى القاكم يوم الخميس القادم لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته